أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم قصة النهاردة أحداثها مستوحاة من تعاليم يسوع المسيح اللي سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في الإصحاح السادس من بشارة لوقا والأعداد من 46 ل 49 وفي المثل ده بيوضح لنا يسوع إزاي بتتأثر حياتنا باختياراتنا الشخصية راوي قصة النهاردة اسمه إيثان وقصته بتوضح لينا إزاي ممكن الإنسان يبقى بيقصد خير وقلبه صافي لكن لما يجي ياخد قراراته بياخدها على أساس وأفكار غلط ومش بيبقى عارف قد إيه هو محتاج لربنا وممكن جدا تدينا نتائج سيئة جدا مش بس على الشخص نفسه لكن على الناس اللي حواليه كمان تعالوا بينا نسمع حكاية إيثان وإيه اللي حصل معاه
اسمي إيسان اتولدت في بيت مليان بالحب والاحترام أبويا كان راجل حنين قوي وكمان كان طيب كان كل الناس بتحبه كان شغال مقاول معمار وكان شغله بيجيب فلوس كويسة قوي يعني معيشانا زي ما بيقولوا كده آه، أعيشها مرتاح لكن وأنا عندي 24 سنة حسيت إن الدنيا آه، خلاص بتنتهي أبويا اللي كان كل سنة دي أنا وعيلتي في الدنيا حصلت له حادثة في موقع من المواقع والله يرحمه بقى مات أه، كنت لازم أقوم بدوره وأصرف أنا على البيت وعلى أمي وخصوصا إن أنا كنت متجوز وفاتح بيت كمان طبعا ما كانش من السهل إني أقنع زباين أبويا إنهم يثقوا فيا وخصوصا الحكومة الرومانية إني أكمل الشغل اللي ابتداه أبويا يا اسطوات يا رجاله ممكن تخليكم معايا دقايق انا عارف ان انتوا جواكوا اسئله كتير ونفسي اتكلم معاكم واوضح لكم شويه حاجات طبعا ناس كتير منكم قلقانين على شغلنا هنا في المشروع ده انا احب اطمنكم ان شغلنا ماشي زي ما هو طبعا الرومان كانوا عاوزين يسحبوا المشروع مننا لكن انا قدرت اقنعهم ان احنا هنكمل المشروع وبالعكس احنا مش هنخلصه في ثلاث شهور لا احنا هنخلصه في شهرين بس شهرين شهرين ايه بس فين ابوك يجي يشوف اللي بيحصل طب اسمعني احنا لو جينا بدري شوية وسهرنا كل يوم شوية وقللنا وقت الغدا يعني مش هنقدر نخلصه في شهرين يعني ايوه بس احنا بني ادمين احنا لينا بيوت برضه ايوة بس لما تاخد يوميات تلات اشهر في شهرين وعليهم مكافأة كمان يبقى الموضوع يعني يستحق التعب ايوه بس احنا هنموت نفسنا عشان الرومان ولا ايه لا لا علشان بيوتنا المفتوحة علشان عيالنا مش علشان الرومان مع ان في الاول يعني كنت حاسس انها صعبه بس نقدر نعملها انا ورجالتي هنسلمك شغلنا المطلوب في شهرين بس ويمكن اقل ما هو كده كده اجرة التلات شهور هناخدها وانا يوم ما استلم الشغل منك ان شاء الله ان شاء الله يعني لو خلصته بعد اسبوع هسلمك اجرة التلات اشهر وانا ورجالتي معاك وانا معاك يا ابن الغالي كده تمام يا رجالة ومين عارف يمكن لما نسلم المشروع قبل ميعاده يفتح لنا باب رزق جديد وكبير مع الرومان كده الشغل ولا بلاش وفعلا اشتغلنا ليل ونهار انا والرجاله وقدرنا نسلم المشروع قبل ميعاده كمان وزي ما توقعت الشغل فتح مع الرومان واداني شغل اكبر واكتر وكنت لسه عاوز اكبر اسمي اشتغلت الليل والنهار علشان اكبر نفسي اكتر واكتر و- وطبعا في الزحمه دي ما كانش عندي وقت لبيتي ومراتي نعومي كنت جبت اربع عيال جمال شربات على الآخر كانوا بيملوا عليا الدنيا في الوقت القليل اللي كنت بشوفهم فيه بس أنا ما كنتش حارمهم من حاجة كنت معيشهم أحسن عيشة حتى البيت جبت لهم بدل الواحد اتنين وواحد في أورشليم والتاني كنا بنروح نقضي فيه وقت الأجازات كان على منظر تحفة كان على تل صغير وكاشف بحر الجليل كله كنت حاسس إني آه، حاسس ان الدنيا ابتدت تضحك لي انا وعيالي والمستقبل خلاص بقى مزهزه قدامنا وفي يوم جالي ماركوس صاحبي اللي كان السبب اني اكمل اول شغلانه مع الرومان ايوه ايوه حاضر انا جاي ماركوس ايه المفاجاه الحلوه دي ده انا سمعت انك رجعت روما فعلا انا رجعت روما بس النهارده انا جاي لك في مهمه عمل كده يبقى الكلام هيطول اتفضل ارتاح وقول لي ايه المطلوب مني طبعا انت عارف ان الملك بتاعكم هيرودس انتيباس بيبني مدينه جديده على الطراز الروماني طبعا مش حبا في الطراز الروماني بس عشان ينور رضا القيصر مدينه صفوريه اللي جنب الناصره مدينه صفوريه عارفها وانا كنت هناك من اسبوعين وشفت الشغل قيصر وهيرودس مش عاجبهم الشغل اللي اتعمل او بمعنى اصح مش عاجبهم الشغل اللي مش بيتعمل عشان كده هم بعتوني عشان اجندك انك تخلص الشغل تجندوني ده معناه انه امر يعني آه، مش من حقي ان اختار لا طبعا من حقك تختار بس آه، محدش عاقل يرفض عرض زي ده برضه طيب آه، والمطلوب امتى ابتدي الشغل
اول ما تيجي من روما روما وانا ايه اللي هيوديني روما امال هتبني مدينه على الطراز الروماني ازاي يا جدع هم مصرين انك تسافر روما الاول وهناك هتقابل مهندسين ومصممين تعرف اكتر عن الطريقه الروماني هم عاوزينك تسافر معايا على نفس المركب ها جهز نفسك احنا هنسافر على اخر الاسبوع واعمل حسابك انت ممكن تقعد هناك يجي 3 4 شهور يلا انا لازم امشي عندي كام ميعاد لازم اخلصهم قبل ما اسافر اشوفك في المركب يا صاحبي
وطبعا ما خلصتش من نعومي ما كانش عندها استعداد انها تقبل ان اسيبها واسافر في رحلة شغل وخصوصا ان الرحلة هتطول لكام شهر حاولت افهمها ان الموضوع مش بايدي وان آه، الاستدعاء جه من قيصر نفسه ولو رفضت هبقى بنهي اي شغل ليا مع الرومان وممكن اتحسب من ضمن اعداء الرومان طبعا ادتني رحلة المركب دي فرصة إن أقعد وقت أطول مع عيلتي ابتدينا نقرب من بعض أول ما وصلنا روما اتخضينا من حجم روما والفخامة بتاعتها والثقافة الغريبة علينا كانت البيوت آه، آه، منتهى الفخامة و- والجناين جميلة ومنظمة والقصور آخر فخامة والمباني مبا... كبيرة قوي المباني ما ينفعش تتوصف في الأول اتصدمنا من أناقة الرومان وشياكتهم واهتمامهم بنفسهم وإنهم بيشبعوا رغباتهم ويعيشوا حياتهم من غير أي اهتمام بأي أخلاق كانت المسارح و... وأماكن الترفيه بتقدم حاجات آه، حاجات يعني حاجات صعبة جدا يعني مش هقدر أتكلم عنها وكمان حاجات عنيفة جدا وشريرة آه، لدرجة إنها كانت بتخلينا نسيب المكان لكن مع الوقت آه، اتعودنا على كل ده وبقى جزء من حياتنا ومع كل يوم كنا بنقضيه في روما كنا بنحبها أكتر وبنستمتع أكتر بالحياة اللي مليانة بالحفلات الفخمة والأكل المحترم والنبيت اللي على أصوله وأسلوب الحياة الفخمة كانت الحكومة الرومانية مديانة بيت كبير قوي على أعلى مستوى مليان بالخدم اللي خلونا مش محتاجين حاجة ولما جه الوقت اللي لازم نرجع فيه كانت أحوال العيلة كلها اتغيرت نعومي نعومي أنا جيت يا حبيبتي الحمد لله على السلامة جاي بدري يعني مش عوايدك مش أنا بس اللي رجعت بدري كلنا خلاص هنرجع نرجع نرجع فين في ايه يا نعومي انت نسيتي احنا جايين هنا ليه انا خلاص كملت مأموريتي ولازم ارجع بسرعة علشان ابتدي شغل في مدينة صفورية وبكرة هيبعتوا لنا ناس تساعدك علشان تلم الصناديق والحاجات بتاعتنا اللي اشتريناها من روما وقول للولاد انهم يجهزوا نفسهم احنا راجعين لبيتنا بيتنا انت كنت بتسمي ده بيت عيني عليكم يا ولاد انا مش عارفة اقول لكم الخبر ده ازاي حاجة تعكنن طب حتى كان ادولنا فرصة نعمل على الأقل حفلة نودع فيها جيراننا وأصحابنا نعومي ده امر ولازم نرجع زي ما امرونا طب مش هيدولنا حد من الخدامين دول معانا قصدك العبيد يعني؟ لا يا نعومي دول مش بتوعنا احنا مش هناخد عبيد معانا فعلا نعومي كان عندها حق اي حد تقول له تسيب روما وترجع للحياة العادية و- و- ولا زي ما كان الولاد بيقولوا عليها الحياة المملة بتاعتنا كان لازم يتضايق ويزعل لكن هيعملوا ايه رضيوا بالأمر الواقع ورجعت للشغل تاني وزادت المسافة أكتر بيني وبين عيلتي حاولت أساعدهم على قد ما أقدر وبنيت لهم بيت في صفورية علشان يعيشوا حياة قريبة من اللي كانوا عايشينها في روما فرحت نعومي جدا بالبيت الجديد وفرح الولاد بأنهم هيعيشوا تاني في بلد على الطراز الروماني وابتدت نعومي توضب في البيت الجديد تشتري العفش والديكور م- ما كنتش عارف ان ذوقها كويس قوي كده وخصوصا في التحف الغاليه وانها ممكن تصرف اي مبلغ تسيبه في ايديها في خلال ساعتين بالكتير
ايوه حطوا الترابيزه دي على اليمين لا لا لا آه، الصناديق دي فضوها في اوضه السفر خلي بالكم الصندوق اللي هناك ده لا ده فيه مرايه أه، هو في ايه ايه رأيك بقى في ذوقي اشتريت معظمهم من قيصرية لا وكل ده كوم والمراية اللي اشتريتها من تاجر يوناني كوم تاني يا سلام طب شوف الترابيزة دي عملها نجار من الناصرة بس ايه شغل عشرة على عشرة انا بقى عاوزاه يعمل لي شغل كتير قوي بقولك ايه ايه ينفع تيجي معايا الناصرة المرة اللي جاية انا متأكدة ان الشغل هيعجبك جدا
امر لله وبشوفي امتى عايزه تروحي وانا اجي معاكي ما كنت شفت نعومي فرحانه بالطريقه دي من فتره وده ريحني كتير وحسسني ان علاقتنا ابتدت تتظبط واني قدرت اقرب منها واساعدها أم، وده ال- اللي انا كنت فاكره ساعتها بعدها بكام يوم رحت معاها الناصرة علشان نقابل يوسف النجار وهناك شفت ابنه يسوع كانت نعومي معجبة جدا بشغلهم وبتقول لي إن, إن إنتاجهم أجمل من أي أساس شفته قبل كده بصراحة فعلا شغلهم كان ممتاز أم أنا اتكلمت مع يوسف شوية وبعدين سبت نعومي تختار اللي هي عايزاه وتتكلم معاه واللي لفت نظري يسوع ابن يوسف وهو شغال كانت فيه وداعة وسلام غريب تحس بيهم لما تبص له بس حسيت اني عايز اتعرف عليه اكتر علشان كده عرضت على نعومي ان اروح بدلها الناصرة علشان اتابع الشغل المطلوب من يوسف وكنت كل مرة اقعد اتكلم مع يسوع واكتشف انه عنده حكمة اكتر من اي راجل عرفته قبل كده في السنين الاولى لسكننا في صفورية كان بيريحني ان نعومي اتصاحبت بسرعة مع جيراننا الجداد وملوا عليها الوقت وده خلاني أركز أكتر في شغلي وأقضي فيه وقت أطول من غير ما نعومي تتكلم أو تتذمر كمان جبت لها خدامين يقوموا مكانها بشغل البيت وفضيت هي بقى للحفلات الفخمة والزيارات لأصحابها وللسفر من بلد للتانية تجمع التحف والجواهر كنا عايشين في بيت واحد تحت سقف واحد لكننا كنا كل يوم بنبعد عن بعض أكتر وأكتر ولما لاحظت ان وقتها كله بقى بره البيت بدات اقلق على الولاد طب هم بيقعدوا مع مين وبيعملوا ايه وكان لازم اعرف آه، نعومي آه، ممكن نقعد نتكلم نتكلم نعومي انا مش عارف اشوفك ممكن اعرف انت رايحه فين دلوقتي نازلة دمشق هشتري شوية لوحات في مانع آه في مانع أنا خلاص زهقت برجع للبيت علشان أقعد بين أربع حيطان وأنت والولاد طول النهار بره البيت تقعد بين أربع حيطان هو أنت بتقعد في البيت أساسا؟
من النهاردة أنا كل يوم هاجي بدري ها خلاص لما أرجع نبقى نتفاهم نعومي أنا كنت فاكر إنك هتفرحي لما أقولك إني هظبط مواعيد شغلي علشان أقعد معاك أنت والولاد أنا أنا كنت فاكر إن أنت أنت اللي عاوزاني أوقف شغلي علشان نرجع من تاني نبقى عيلة واحدة عيلة انت لسه فاكر ده انا كنت نسيت إحنا لازم نرجع نظبط علاقتنا عشان الولاد حتى أنت طول النهار بره والولاد كده ممكن يضيعوا يضيعوا على العموم لو مش عاجبك تربيتي ولادك عندك انزل دور عليهم وربيهم الأول بس الأول ابقى عرفهم نفسك أحسن تلاقيهم نسيوا شكلك
وقعدت بين الأربع حيطان بيت طويل عريض ديكورات في كل حتة تحف وأنتيكات أساس من أفخم ما يكون لكن ما فيهوش حياة طب ليه كل ده؟ أ- أنا عملت كل ده علشانهم كان كل هدفي إن أسعدهم يا ترى العيب فيهم ولا فيا؟ أ- هم اللي باعوني ولا أنا اللي بعتهم؟ بعتهم بالثروة ال- ال- اللي كانت كل هدفي والجاه والسلطة أسئلة كتيرة كانت بتطاردني لحد ما كان نافوخي هينفجر بس لازم ألاقي لها إجابة وإلا البيت كله هينهار فوق راسي بالرغم إن كان بقالي حوالي أ- أربع سنين ما شفتش يوسف وابنه إلا إن ساعتها حسيت إني محتاج أروح لهم وأتكلم معاهم وقمت رايح على الناصره
حاضر حاضر جاية صباح الخير أي خدمة؟
أنا اسمي إسان أكيد أنت مريم أيوة أنا مريم يوسف كان دايما بيحكي لي عنك هو عامل إيه دلوقتي؟ أنا رحت له الورشة ما لقيتش حد هناك أه، م- ممكن ألاقيه فين؟
يوسف يوسف تعيش أنت بقاله ثلاث سنين معلش أنا آسف ما كنتش أعرف ربنا يعزيكم شكرا طيب أ- أنا كنت عايز أشوف يسوع وأتكلم معاه هو هيتأخر يسوع خلاص ساب شغلة النجارة متهيألي دلوقتي تلاقيه في كفر نحوم أو النواحي اللي قربها بيعلم في المجمع لو ما لقيتوش هناك هتلاقيه على شاطئ بحر الجليل برضه بيعلم
رجعت بسرعة البيت لميت شوية هدوم وبديت الرحلة اللي كنت حاسس إنها هتغير مجرى حياتي وأنا ماشي على منطقة عالية حوالين بحر الجليل لقيت في واحدة من المزارع ناس كتيرة ملمومة وعينيها كلها مرفوعة على شخص واحد عرفت في ساعتها إنه يسوع هو يسوع رحت بسرعة ودخلت وسط الناس اللي كانت بتسمع وابتديت أسمع لكلامه كان دايما يوضح كلامه بالأمثال وبعد مجموعة من الدروس لقيته ابتدى يلمس حاجات حقيقية في حياتي ابتدى يدوس على الوجع ويفتح عيني على مشكلتي الحقيقية
كل اللي يسمع كلامي ومش بس يسمعه لكن يعمل بيه هيبقى زي الإنسان اللي بنى بيت لكن قبل ما يبنيه حفر ونزل للعمق وحط الأساس على الصخر فلما يجي سيل أو ريح ما يقدروش إنهم يهزوا البيت ده لأنه مبني على الصخر أما اللي بيسمع وما بيعملش بالكلام هيبقى زي إنسان بنى بيته على الرمل على الأرض كده من غير أساس فلما تيجي أي شوية مية أو شوية ريح صغيرة البيت يقع على طول ويكون سقوطه عظيم
كلامه صدمني زي ما صدم الريح بيت المقاول الغبي اللي بنى بيته على الرمل بس يا ترى يسوع عرفني وسط الزحمة دي بس هو ايه اللي عرفه بمشكلتي طيب إز- ازاي عرف ان بيتي بينهار قعدت وحطيت ايدي على راسي وانا مش عارف اعمل ايه وم- وما خدتش بالي ان الزحمه ابتدت تخف والناس كلها مشيت رفعت عيني لقيت يسوع ومعاه مجموعه صغيره من الرجاله ماشيين بعيد مشيت وراهم بس من بعيد لحد ما وقفوا عند مكان وسط الشجر قرب البحر علشان يناموا ابتدى الليل يقرب فقررت ان ابات قريب منهم واشوف بكره هعمل ايه قعدت وتهت تهت في افكاري مش عارف اعمل ايه لحد ما سمعت صوت يسوع بينادي باسمي ويقول لي
سلام يا إيسان يسوع معلش انا م- ما خدتش بالي انك جاي اهلا اهلا ياه الأيام بتفوت بسرعة فات وقت طويل من آخر مرة شفتك فيها عند أبويا في الناصرة أربع سنين أو أكتر شوية فعلا وقت طويل قوي طويل جدا تعبت يا إيسان أنا حاسس إنك شايل حمل تقيل قوي حاني ظهرك مش عاوز تتكلم معايا عن إيه اللي تعبك
اتكلمنا الوقت طويل أخدنا معظم الليل في الكلام كلامه حلو قوي اعترفت له بفشلي كأب وكزوج حكيت له عن خوفي إني إن أكون خسرت عيلتي ومراتي وعيالي علشان حاجات تافهة لكنه فهمني إن الوقت لسه ما فاتش وإنه ينفع ألحق عيلتي قبل ما تضيع وألحق بيتي قبل ما يتهدم لكن علشان أنقذ بيتي لازم يكون الله هو الأول في حياتي وإن أسمح له إنه يساعدني علشان أحب بيتي زي ما مفروض إني أحبهم فهمت كمان فهمت من كلامه إن الله أب محب بيحب إنه يبقى في علاقة محبة مع كل ولاده و- و- وإن ولادي برضو نفسهم يتدفوا في علاقة محبة بيني وبينهم نفسهم يحسوا إنهم أغلى عندي من كل شغلي وفلوسي صلى معايا يسوع صلاة بسيطة عرفت بعدها في قلبي إيه اللي أنا لازم أعمله بعد ما اتكلمنا سابني يسوع ونمت لكن من زمان ما نمتش وأنا في السلام ده تاني يوم قمت بدري وكان نفسي أرجع للبيت بأقصى سرعة وكنت فرحان قوي لما رجعت لقيت كمان نعومي في البيت وقلت لها نعومي وحشتيني قوي حبيبتي خير ايه اللي جرالك ما احنا بقالنا شهور ما بنشوفش بعض عادي يعني أ- ايوه بس أ- أ- انا في حاجات كتير جوايا اتغيرت ارجوك سامحيني اسامحك في ايه يا ايسان انا عمري ما شفتك كده انا انا عارف يا حبيبتي عارف اني مهمل في حقك وفي حق ولادنا انا كنت غلطان يا نعومي بس صدقيني صدقيني انا انا, أنا ما كنتش عارف ما كنتش فاهم بس ايه اللي غيرك مره واحده كده
أنا قضيت وقت طويل مع يسوع أيوة ناس كتير بتقول إن هو المسيح وأنا مقتنع بكده إن هو هو الرب يسوع المسيح اللي كلنا مستنيينه هو وهو اللي عمل فيك كده أيوة هو اللي فتح عيني على حاجات كتير على إهمالي ليك أنت وولادي وإهمالي لاحتياجاتكم العاطفية والروحية كنت فاهم إن كل اللي بتحتاجوه هو بس الأكل والشرب واللبس لكني بخلت عليكم بأهم حاجة حبي ورعايتي واهتمامي ووقتي ب- بس صدقيني يا نعومي أنا ما كنتش فاهم ك- كنت مرتب أولوياتي غلط أنا غلطت في حق ربنا وفي حقكم بس أنا واثق إن ربنا سامحني بس ينفع ي- ي- ينفع أنت تسامحيني أنا أنا كمان هطلب من ولادي إن- إنهم إنهم يسامحوني
مسامحك انت كمان سامحني الغلطه مش غلطتك لوحدك لا دي غلطتي انا كمان انا كان نفسي ترجع لي ايسان اللي حبيته واتجوزته مش ايسان المشغول اللي حتى ما عندوش وقت يقول لي كلمه حلوه ولما ما لقيتكش حبيت الهي نفسي باي حاجه بالتحف بالمجوهرات بس انا فعلا محتاجه لك محتاجة لك قوي يا إيسان وولادنا كمان محتاجين لك
وانا خلاص رجعت لكم احنا هنبني بيتنا من تاني بس نبنيه على صخر ه- هما فين الولاد انا هنادلهم أه، تقول لهم الكلام الحلو ده بنفسك يلا يلا يا نعومي بسرعه
يا ترى أولوياتك شكلها إيه؟ مرتبها إزاي؟ يا ترى حبيت الأشياء واستخدمت الناس بدل ما تستخدم الأشياء وتحب الناس؟ ويا ترى ربنا ترتيبه إيه؟ حطه فين في أولوياتك؟ في يوم سألوا يسوع إيه أعظم وصية في الناموس؟ وكانت إجابته تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك والتانية تحب قريبك كنفسك لو كنت أهملت الله وعيلتك وأصحابك وجريت ورا حب المال والممتلكات أو منصب أو جاه اسمح ليسوع إنه يساعدك عشان تكتشف الحب الحقيقي من خلال حبه ليك الحب اللي بيه ممكن تفيض على كل اللي حواليك لما تتملي بيه من محبة الله لو عاوز الحب ده هو بيدعيك النهارده انك تدخل في علاقه جديده معاه بس لو قبلته انه يجي في حياتك ويغيرها انك تقبل عمل صليب يسوع المسيح علشانك لو عاوز تدخل في العلاقه دي النهارده اعترف انك خاطي وانك عاجز قدام خطيتك اقبل وصدق في محبه ربنا ليك انه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك عقاب خطيتك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح والكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المرة اللي جاية هنسمع قصة متياس هو مين وعمل ايه وايه حكايته مع يسوع ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة وشاهد جديد وشاهد عيان